لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي وعليكم بما يرضيه ويجعلنا وإياكم من المقبولين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك في يوم من الأيام في أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى رؤيا عجيبة وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني رأيت رؤيا رأيت ظلة في السماء أي سحابة في السماء وهذه السحابة تنطف السمن والعسل يعني السحابة دي قاعدة بتنزل سمن وعسل طبعا رؤية عجيبة جدا وكل واحد في المجمل بيرى الأمور اللي هو مهموم بها كل واحد يكون مهموم بحاجة مشغول بيجد شيء هذه الأشياء ده في المجمل فتلاقي أشياء كده إيه واحد قلقان جدا على الذنوب فيجد شيء إن هو بيصلي وأن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه ويغفر ليه واحد مهموم زي زيد رضي الله عنه لما كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيفكر في الوسيلة اللي توقظ المسلمين للصلاة وتنبههم للصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفكر مع الصحابة قبل الأذان ما يشرع الأذان فيفكر نوقظ الناس إزاي وننبههم إزاي للأذان هو مروح مهموم ومشغول فرأى في المنام رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الرؤيا بداية تشريع الأذان فرأى الأذان في المنام وكل واحد بيكون مهموم على حسب ليه همومه تكون بتظهر آثار الهموم في السجود وفي الخلوات وفي الغفلات اللي هي منها النوم وكده فتلاقي واحد مهموم وهو ساجد تعرف ما أهمك بيكون في سجود ففي واحد عاوز يتجوز تلاقي مثلا من امبارح من ساعة ما قالوا رمضان دخل ما من سيدة اللهم زوجني اللهم زوجني اللهم زوجني واحد عاوز رزق طيب مبارك يا رب ارزقني الرزق الطيب المبارك يا رب رزق واحد مستني مثلا حاجة في بيكشف ولا حاجة ومستني النتيجة يا رب تكون سليمة يا رب تكون سليمة في واحد مهموم بالآخرة يا رب يمن كتابي يا رب يسر حسابي يا رب توب علي يا رب أقبل بي يا رب استعملني ولا تستبدلني كل واحد بإمام همومه في في سجوده ولذلك سموا السجدة هي العبادة الكاشفة بتكشف همك المهم الصحابي ده رضي الله عنه شاف ايه شاف سحابة تنطف السمن والعسل ثم وجد الناس مستكثر منها ومستقل في واحد قاعد امال يغرف وياخد كتير وفي واحد ولا فارق معاه ولا مشغول بياخد حاجه كده على قده رغم ان هي ببلاش وسهله يقول هذا الصحابي ورايته سبب من السماء اي حبل من السماء واصل من السماء وانت يا رسول الله اخذت به فرفعك الله به ثم جاء رجل آخر بعدك وأخذ به فرفعه الله به ثم جاء آخر فمسك به فرفعه الله به ثم جاء ثالث فأخذ به ثم انقطع ثم عاد فوصل به مين اللي قاعد في المجلس ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتركني يا رسول الله أن أعبر أنا هذه الرؤية أنا اللي أحكي لي الرؤية دي وطبعا حكاية الرؤى وإن الإنسان يفسر الرؤى أو يقول إيه الإشارات دي عاوزة إيه توفيق من الله سبحانه وتعالى دي عاوزة فراسة لأن الباب ده فيه كل واحد بيحاول يدخل فيه ومش عارف إيه خلاص جدتك وعمتك وخالتك والست اللي بتجيب الجبنة وتجيب العسل الناس ديت إيه ملهمش دعوة بالرؤى عشان كل شويه تقول انا خالتي شافت وعمتي اكدت ومش عارف مين والتيتا مين وقال وقلنا وعملنا وطالما حصان ابيض يبقى انت ايه هيحصل لك ويروح ما تشغلش بالك بالحاجات دي المهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه في قال انا هفسر الرؤى فالرؤى ديت علم فقال اتركني يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبر طيب قول قال أما السماء فالإسلام السماء السحابة دي فهي السي هو الإسلام وأما السمن والعسل فالقرآن وحلاوته الله أكبر إن القرآن هو الذي ينزل هذا الأمر وأما السبب الذي نزل من السماء فهو الحق وأنت أخذت به فرفعك الله به وسيأتي رجل بعدك ويأخذ بما أخذت فيرفعه الله به وهكذا ويأتي الثالث فيأخذه فينقطع ثم يعود فيرفع فتبسم النبي وقال أصبت في بعض وأخطأت في بعض فقال أقسم عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أخطأت فيه قال نبي لا تقسم ولم يعبرها النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يفسرها والعلماء ليه قالوا ما رضيش يفسرها لأن فيها إشارة بفتن هتحدث خلاص كما حدثت في في وقت عثمان وكده مش بعض الناس ودي برضه يعني ملمح حابب ادخل في الموضوع اللي انا عاوز اقوله ان لما تشوف رؤى اول حاجه لو شفت رؤيه لو شفت رؤى وحشه او مخو... تخوفك او فيها ضرر تعمل ايه تكتبها على النت وتقول يا جماعه انا عاوز حد يفسر لي الموضوع ده صح خلاص وتصر لا مالكش ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الموضوع بسيط جدا كان احد الصحابه يشوف الرؤيه ينزعج جدا يخاف فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا بشوف الرؤى بنز... بخاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الشيطان فإذا رأيت هذا فتدفل عن يسارك ثلاثة يعني تنفخ كده إيه برزازك كده إيه كده ثلاث مرات ثم تستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرك خلاص مش هتضرك برضه بعض النبهاء يروح عامل كده ويحكيها ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تحكيش فهنا الرؤى رغم ان هي جميله بس فيها ملمح اللي هو ايه فانقطع ثم فلم يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم مش كل ما يعرف يقال ولا كل ما يقال يقال في كل وقت ويقال لكل احد النقطه دي مهمه جدا طيب ايه الرؤى ديت عاوزين ناخد منها ايه ان احنا المجالس بتاعتنا دي هتكون مع حلاوه القران وجمال القران وهذه العباده هي من اجل عبادات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان يشترك فيها اهل السماء باهل الارض كان كل ليله بينزل جبريل عليه السلام مع الامين صلى الله عليه وسلم ويدارسه القران يدارسه القران فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص على هذا الامر في كل ليله من ليالي رمضان احنا اصلا بنصوم رمضان ليه عشان ربنا قال لنا وايه كمان ايه المقصد الاعلى والابرز والاجل ان الله سبحانه وتعالى من على البشريه ان اعطاهم هذه المنه انزل القران في شهر ايه رمضان فكان المسلمين لابد ان يعملوا ترجمه للحاجه دي ما دي منه اما واحد بيديك حاجه انت بتشكره صح فايه هو الشكر الشكر بتاعنا الاصل فيه ان هو شكر عملي فكان اعلى شكر الصوم انك تصوم لربنا سبحانه وتعالى فلما بتصوم ربنا لربنا احنا بنصوم شكرا لربنا انه انزل القران ولذلك كلنا بنقبل على القران في رمضان الامام مالك ليه كلمه جميله جدا يقول فتحت المدينه المدينه قبل هجره النبي من مكه فتحت النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل ما يهاجر لمكه ارسل مين مصعب بن عمير المدينة فالإمام مالك ليه كلمة جميلة جدا جدا يقول فتح الله المدينة بالقرآن يا الله المدينة اتفتحت بالقرآن فأنت قلبك بقى ما يتفتحش بالقرآن عقلك ده ما يتفتحش بالقرآن كان أحد السلف حلاوة القرآن مش مخليه ينام كل ما يجي ينام يجي له إيه هاجس كده زي ما انت كده تكون بتصلي كده فتسمع الامام بيقول حاجه فتقول ايه؟ طب ايه السر في حاجه زي كده؟ هل هناك حكمه ان الله ذكر هذه الكلمه ولم يذكر كذا؟ هل في معنى ان الله سبحانه وتعالى اول اسم من اسمائه يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه اسم الأكرم إيه السر في حاجة زي كده فتلاقي إيه موضوع شغلك فكان وهب يقول عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني مش عارف أنام سبحان الله كل عباداتك هتتقطع كل أعمالك هتتقطع أول ما تموت صح انقطع عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله في عمل مسموح لك انك تكمل بيه هناك ايه هو النوم بعد صلاة الفجر ايه هو علم ينتفع بيه لا عمل انت هتعمله علم ينتفع بيه ده جاي لك اثره برضه الصدقه الجاريه جايه لك اثره آه عمل يعني انت تقوم تعمله يقال لصاحب القران يوم القيامه ايه اقرا وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها فده مقروء في الحياتين القرآن أثره في الحياتين موجود أنت زي ما كنت بتقرأ في الدنيا وكنت مصاحب للقرآن في الدنيا يصاحبك القرآن فين زي ما سمعتم في الصلاة يوم الفزع تبقى الناس كلها مفزوعة أنت في أمان ليه انت في امان معك ما يؤمنك ومن اجل ما يؤمنك هو صاحبك صاحبك القران طب واحنا عشان نصاحب القران لازم يكون بيني وبين القران فعلا معرفه وحب انا لو بقرا كتاب صيني مش فاهم ولا كلمه الكتاب ده هي... هيملا قلبي وهيتمكن مني وهحبه وهيكون من الكتب المقدمه عندي الأصل لا ليه؟ بيني وبينه وحشة لكن بيجي رمضان عشان القرآن يرجع تاني يكون هو الرئة الثالثة في حياتك زي كده انت عندك رئتين لا ده ده الرئة بقى الثالثة مش عارف ما تعرفش تعيش لو بعد عنك فعلا تشعر انك خلاص هتموت طيب ايه اللي يخليني اعمل كده انك تدارس القرآن انك وانت كده تفتح كده المصحف وترجع تقرا كده تقول ايه سبحان الله لماذا ذكر الله هذه ايه السر ان ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ليه مثلا مش بسم الله العظيم الكبير ليه الرحمن الرحيم ايه علاقه اول كلمه تبقى الحمد لله رب العالمين بهذا الكتاب ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مالك يوم الدين في البدايات الحاجات ديت هي دي اللي هتخلي القرآن جوه قلبك ليه حلاوة وانت مستمتع بيه ومش عارف أبدا تغادره النهاردة البنت اللي بتتجوز في بداية حياتها كده هي عاوزة ترضي زوجها بس هي ملهاش في المطبخ أوي تعمل ايه؟ تروح قاعدة ما تسمع دورات وتتعلم الطبخ وتحاول بقدر الإمكان إنك إيه إن هي إيه؟ يعني ترضى عشان ترضي زوجها طب تضحك انت يا معاذ ورايق اي حاجه تجيب السيره ومن على بعيد ف... فدي ايه اللي بيخليها تعمل كده ان هي فعلا عندها شغف انها ترضي زوجها وان هي بتترجم حبها لزوجها بكده طيب ده مش يخلي الانسان يكون عنده لو فعلا يريد ارضاء الله سبحانه وتعالى ان يترجم حبه ده وسعي الرضا ده ان يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى من اكثر حاجات هتثبتك في امرك اللي انت رايحه شئت ام ابيت ممكن تعند دلوقتي وانت بتسمعني ممكن تزحلق المعلومه وانت بتسمع لي ما كان المعلومه ديت هو بيقولها ليه, ليه للناس اللي اللي بره ما مش ليا لا انا وانت رايحين شئت ام ابيت كلها أقل من دقايق بعمر الزمن وأنت داخل ربنا سبحانه وتعالى ظل يقرب الساعة يوم القيامة لغاية ما قال لك إيه ولتنظر نفس ما قدمت لغد بكرة فإحنا رايحين بكرة من أكتر الحاجات اللي هتثبتك لما يسيبوك في تربتك لوحدك هو اللي احنا جايين نتكلم عنه في السلسلة دي هو القرآن وذلك يقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تقول للعبد ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيبدا يتكلم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق يقولوا له ايه وما يدريك جايب الكلام ده منين فيقول قرات كتاب الله يا الله على الجمال قرأت كتاب الله وآمنت به فمن أكثر الحاجات اللي هتثبتك يوم الهزة وال... ويوم ما الناس كلها تتركك هو القرآن لكنك علاقتك بالقرآن هي علاقة رمضانية ويدوب بتسمع الإمام ويدوب أول ليلة ويدوب أول فجر وانتهى الموضوع لا كل واحد مننا كان ربنا فاتح لك في القرآن زود لا كنت بعيد عن القرآن من دلوقتي والأوقات الجميلة دي تبدأ تصالح نفسك وتتصالح مع القرآن كان بديع الروسي كان يقول هو كان يحكي تجربته مع القرآن وقد إيه إن القرآن ده انتشله وانتشل روحه بيقول كنت قريبا من الإلحاد خلاص كنت هلمس مع الإلحاد فإن ربنا سبحانه وتعالى ينتشر يقول وكان مني الداء ومنه الدواء كان مني أنا الداء كل المشاكل كانت مني وكان كل الأدوية وكل الشفاء في القرآن ده اللي هنعرفه إن شاء الله فهنبدأ إن شاء الله كنا انتهينا المرة العام السابق إلى صورة الشمس إن شاء الله هنبدأ مع صورة البلد وهنعرف إن شاء الله في حاجة اسمها علم المناسبات يعني علم المناسبات الصورة البلد دي جت بعد صورة الإيه؟ الفجر تبي المناسبة اللي بين صورة البلد وصورة الفجر طيب القسم اللي ربنا أقسمه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الأقسام دي معناها إيه؟ وعلاقتها بخلق الإنسان في الكبد إيه علاقة ده بده ده اللي هنعرفه إن شاء الله غدا بإذن الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يستعملني وإياكم في إعلاء كلمته ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي